إن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته تلم شعث القلب وتفتح للعبد آفاقا واسعة للتلذذ بالطاعة والعبادة وترفع حجب الغفلة والشك والإعراض فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف وبحبه أقرب وعن معصيته أبعد وفي رجاء رحمته أطلب وفي رجاء رحمته
ما أعظمك يا رب كل الأمر لا ما أكرمك ولا أنت أرحم من ملا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه في المسجد على حلقة فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا يعني النبي عليه الصلاة والسلام خرج ليتأكد من النوايا بيسأل الصحابة أنتوا قاعدين ليه؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم آه الله ما أجلسكم إلا ذلك يعني احلف كده أن أنت قاعد عشان كده قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم يعني سؤالي إياكم لم يكن اتهاما لكم بالكذب مش بقول لك احلف عشان إيه مكذبك ولكنه أتاني جبريل فقال إن الله يباهي بكم الملائكة إن الله يباهي بكم الملائكة تخيل إنسان يجلس في مجلس يذكر ربنا سبحانه وتعالى مجلس تحف الملائكة تتنزل عليه السكينة الملائكة تقول قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات ولما الملائكة تقول لله سبحانه وتعالى يا رب فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة فيقول هم القوم لا يشقى بهم جليسه في مجلس نعمة وفضل من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نجلس المجلس اللهم لك الحمد زي ما دايما بنكرر ان الانسان لما يوفق للطاعة لما الانسان يوفق للطاعة يحمد ربنا على النعمة دي ان انت هنا مش جاي بشطارتك ده بتوفيق من الله سبحانه وتعالى اللهم لك الحمد الدرس اللي فات كنا بنتكلم عن اسم الله الهادي وتكلمنا في البداية عن معنى الهداية وعن أنواع الهداية قلنا في أربع أنواع الهداية هداية إيه؟ هداية العامة الهداية العامة وهداية الدلالة والإرشاد هداية التوفيق والسداد والهداية للجنة والنار وبعدين قلنا إن في مراتب للهداية وذكرنا كلام ابن القيم عشر مراتب للهداية وبعدين اتكلمنا عن هدايات الله سبحانه وتعالى إن الله سبحانه وتعالى يهديك بالكون ماشي بإيه؟ بكلامه بأفعاله الفطرة ما شاء الله الناس كانت مركزة المرة اللي فاتت اللهم بارك بالفطرة بالانشراح والانقباض بالرؤية بالإلهام بالرجال هداية الرجال إن ربنا يسخر إنسان يكون سبب في هداية العبد بالتسيير المباشر وشرحنا كل واحد وقلنا إن إحنا في الدرس ده بإذن الله هنتكلم عن عن إيه؟ مفاتيح الهداية إن أنت بعد لما تعرفت على معنى الهادي سبحانه وتعالى وعن إزاي ربنا سبحانه وتعالى بييسر للعبد الهداية النهاردة هنتكلم عن ازاي تصل للهداية ازاي ان انت توصل للهداية ان واحد تيجي بتتفاجأ بكتير من الشباب دلوقتي تقول له يا فلان ما بتصليش ليه يا فلان تعالى مثلا معانا الدرس يا فلانة اتحجبي يا فلان اعمل كذا يقول لك ايه لما ربنا يهديني يا عم الشيخ خدنا تحت جناحك صح أنا ربنا ما هدانيش ماشي وده في الواقع كلام مش مظبوط يعني كلام غلط ان انت تتحجج وتقول ان ربنا ما هدانيش ونفس الشخص بتلاقيه بي بي بينزل يشتغل بيتسبب في الرزق يعني انت لما بتنزل تشتغل انت كده بترزق نفسك انت بس بتتسبب في الرزق طب ما واحد ممكن يقول ايه ربنا سبحانه وتعالى قال وفي السماء رزقكم وما توعدون خلاص انا هقعد في بيتي ايه وهتعلم ليه واشتغل ليه و... خلاص ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق بتنزل تشتغل ليه لما بتنزل تشتغل انت ما بترزقش نفسك انت بتتسبب في الرزق ربنا سبحانه وتعالى قال واذا مرضت فهو ايه فهو يشفين فانت لما بتتعب بتروح لدكتور وبتاخد علاج ليه عشان انت معتقد ان الدكتور ده هو الشافي انت بتتسبب في الشفاء الله سبحانه وتعالى هو الشافي عندك اعتقاد بده لكن انت بتاخد بالاسباب كذلك الهدايه كذلك الهدايه الهدايه لها اسباب ولها موانع في حاجات الانسان لما بيعملها هو بيفتح ابواب الهدايه زي لما الانسان بيدخل الجنه بيدخل بايه النبي عليه الصلاه والسلام قال لن يدخل لن يدخل احد منكم عمله الجنه عمله الجنه فقالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته يعني الاعمال اللي انت بتعملها دي مش هي اللي هتدخلك الجنة دي أسباب لرحمة ربنا سبحانه وتعالى وكذلك الهداية الهداية ليها إيه؟ آه، الهداية ليها مفاتيح أول مفتاح من مفاتيح الهداية تفتكروا إيه؟ إيه أول سبب ربنا سبحانه وتعالى يهدي بيه الإنسان؟ إن هو عايز الهداية الصدق إن هو أصلا يكون جواه رغبة إن هو أنا عايز هداية لان في ناس كتير هو اصلا ايه مش عايز يعني اول سبب ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح بيه ابواب الهدايه ويشرح قلب العبد الهدايه ان العبد نفسه يكون ايه انا عايز هدايه لما قلنا في الحديث النبي عليه الصلاه والسلام قال يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فايه فاستهدوني اهدكم فاستهدوني يعني اطلب الهدايه ان واحد هو قلبه بيتحرق كده ان انا عايز ايه ربنا يهديني صدق صدق في طلب الهدايه ده اول حاجه إيه سبحان الله الصادق الانسان الصادق يوفق يوفق حتى لو في عباده معينه لو انسان صادق في نفسه يعمل عباده واحد نفسه يحج معهوش مفيش بالاسباب الدنيويه خلاص صعب جدا ان هو يحج بصدق الإنسان ده والله قد يوفق الحج ربنا سبحانه وتعالى قادر على إن هو ييسر الأمور وفجأة تلاقي نفسه الإنسان ده بيحج ولو لم يوفق للعبادة ياخد الأجر يعني شوف قيمة الصدق لما النبي عليه الصلاة والسلام رجع من غزوة تبوك قال المسافة من مدينة لتبوك احنا قلنا حوالي 700 كيلو ماشي رايح راجع يعني 700 كيلو رايح و700 كيلو زيهم وانت ايه وانت راجع النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واد ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم وفي رواية إيه شاركوكم الأجر يعني واحد خرج وجاهد وبذل مجهود ومشي في الصحراء في الحر واحد تاني قاعد في المدينة اللي في المدينة خد نفس الأجر وخد إيه تفاصيل تفاصيل الأجر يعني ما سرتم مسيرا يعني كل خطوة هو خد فيها الأجر ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم شاركوهم الأجر فقالوا يا رسول الله كيف يكونون معنا هم بالمدينة يعني ده ما خرجش إزاي ياخد ثواب اللي خرج قال حبسهم العذر هو كان صادق كان عايز يطلع كان نفسه يروح لكن حيلة بينه وبين العمل ده فبصدقه ياخذ الأجر يكتب له الأجر قال قال تعالى في سورة التوبة ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت إيه قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم إيه تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إن هو صادق كان نفسه يطلع فحزين وبيبكي إن هو ما عرفش يطلع معهوش فالإنسان الصادق يوفق للهداية الإنسان الصادق يوفق في في ترك المعصية يوفق في ترك المعصية احنا قلنا وده هنقوله من الأسباب لكن نركز على معنى الصدق شوف حديث في سنن النسائي آه، قيل أن رجلا من الأعراب أسلم فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم كان آه، يهاجر مع النبي صلى على النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بهذا الرجل فخرجوا في في غزوة من الغزوات فغنموا المسلمين غنموا الغزوة فالنبي عليه الصلاة والسلام آه، قسم له من الإيه من السبي فالصحابة خدوا إيه ال- القسمة بتاعته من الغنائم السبي بيدوها للراجل فقال ما هذا إيه ده قالوا هذا قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم فخد الايه النصيب بتاعه وراح للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ما هذا قال قسمته لك قال والله ما على هذا اتبعتك والله ما على هذا اتبعتك قال له أنا مش جاي عشان كده تبعتك على أن أرمى بسهم ها هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق ما بدأ ال- الجهاد آه، قتل الرجل فأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم سهم في نفس الموضع قال أهو هو قال صدق الله فصدقه الله إنسان صادق فأول علامة أو أول مفتاح مفاتيح الهداية إن أنت تكون إيه؟ إن أنت تكون عايز إن أنت تكوني عندك رغبة في الهداية أنا فعلا عايز ربنا يهديني تاني حاجة تاني مفتاح من مفاتيح الهداية صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام تاني مفتاح من مفاتيح الهداية هو التقوى التقوى آه، قال تعالى آه، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين والتقوى لما نيجي نركز على المعنى ده كتير مننا كتير مننا يا شباب عارف ثواب مثلا آه، صلاة الضحى صح تعرف يا ماهر فضل صلاة الضحى ماشي وتعرف فضل مثلا الدعاء آه، ان انت قبل ما تدخل تنام النبي عليه الصلاة والسلام قال آه، إذا أتيت مضجعك أو إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم نم على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت حديث في أذكار النوم قال فإن مت من ليلتك مت على الفطر وإن أصبحت إيه أصبت خيرا حديث البخاري ممكن واحد يبقى عارف حديث وحافظه لكن ما بيقولوش بيعملش يعني واحد عارف ثواب صلاة الضحى عارف ثواب آه، قيام الليل عارف ثواب غض البصر عارف ثواب صلة الرحم وعارف عقوبة قطع الرحم ومع ذلك ايه ما بيعملش بيعملش هنا ده بيعطل التقوى التقوى ان انت تفعل الامر مش بس ان انت تجتنب النهي ان انت تبعد عن الحرام ده التقوى لا ان التقوى ان ربنا سبحانه وتعالى لما امرك بامر لما امرك يعني ايه قيمه ان انت تبقى عارف الاحاديث وعارف الايات وما بتعملش ما بتنفذش ان انت على قدر اجتهادك في التطبيق في العمل على قدر ما ابواب الهدايه هتفتح لما تبقى عارف حديث فضل إيه إيه إيه صدقه السر وبتطبقه ده شيء طيب جدا احسن ما تبقى عارف احاديث كتير جدا وما بتعملهاش ماشي قال الله تعالى ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان ايه لكان خيرا لهم واشد تثبيتا فالتقوى بتفتح ابواب الهدايه تقوى بتفتح ابواب الهدايه زي ما الفسق سبب لما هنتكلم ان شاء الله باذن الله في اخر الدرس عن موانع الهدايه زي اللي بيعطل التقوى الانسان الفاسق الانسان الكافر بيحرم من الهدايه يسلب من الهدايه فتاني مفتاح من مفاتيح الهدايه ايه التقوى قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فرقانا اللي انت لما تلاقي الناس مختلفة وفي آه، فتن كل ما انت بتتقي ربنا كل ما انت بتراعي ربنا سبحانه وتعالى في الحلال والحرام في اللي انت بتشوفه في اللي انت بتسمعه تتكلم بيه كل ما ربنا سبحانه وتعالى هيفتح لك ابواب الهدايه يبقى تاني مفتاح ايه التقوى التقوى ثالث مفتاح من مفاتيح الهداية ايه رأيكم ماشي الصحبة ماشي الدعاء أحسن جزاك الله خير الدعاء الدعاء يعني لما تيجي تتأمل في حال النبي عليه الصلاة والسلام شوف كم دعوة كم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدعي بالهداية كم دعوة في دعاء الاستفتاح من قيام الليل حد عارف حديث ها مين يقول دعاء ال- من غير ما يبحث على جوجل شايف الرجال دعاء استفتاح قيام الليل ليه علاقة بالهداية يقولوا ليه جائزة دعاء الاستفتاح يعني النبي عليه الصلاة والسلام يكبر تكبيرة الإحرام وبعدين يدعو بدعاء ها لا مش ده اللي احنا عايزينه لا احنا بنقول لي علاقة بالهداية ه- هسهلها أقوله اللهم لا اللهم اهدني ده دعاء القنوط يعني في الوتر طيب خلاص محدش هياخد الجايزة قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء كان يدعو في دعاء القنوط قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء مش في دعاء القنوط دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام يقول اللهم رب جبرائيل ورب ميكائيل ورب إسرافيل فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم طيب شوف ابن القيم قال كلام جميل النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم رب جبرائيل ورب ميكائيل ورب إسرافيل اشمعنى يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيتوسل بالملائكة اشمعنى سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل مين يعرف لا غير أعظم ملائكة ها ابن القيم قال إن سيدنا جبريل موكل بإيه؟ بالوحي والوحي ده إيه؟ الوحي حياة القلوب وحي حياة القلوب سيدنا ميكائيل ها قطر فالقطر ده المطر ده حياة إيه؟ الأرض سيدنا إسرافيل النفخ في الصور حياة الأبدان في البعث يوم القيامة فإن النبي عليه الصلاة والسلام بيتوسل ب- بهذه الملائكة بربوبية الله سبحانه وتعالى للملائكة أن ربنا يحيي هذا القلب اللهم رب جبرائيل ورب ميكائيل ورب إسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم كان من دعائه صلى الله عليه وسلم في القنوط يقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إلى آخر الدعاء كان يقول لعلي رضي الله عنه يقول له إيه قل اللهم اهدني وسددني اللهم اهدني وسددني وتقصد بالهداية هدايتك الطريق والسداد سداد السهل يعني وانت بتقول يا رب اهديني وسددني يعني يا رب اهديني الطريق ولما ادخل في الطريق ابقى عامل زي ايه زي السهل سداد السهل كان يقول في دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ودعاء الراسخون في العلم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب شوف كم كم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدعو بالهداية دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم لما لما تلاقي كم الدعوات دي والنبي عليه الصلاة والسلام يعني آه، اللي هو أثبت قلوب الأمة لا يتصور اصلا زيغ قلب النبي عليه الصلاه والسلام لا يتصور ومع ذلك يدعي بالث... يدعو بالثبات صلى الله عليه وسلم ويدعو بالهدايه واحنا المفروض اللي مستشعر قيمه الهدايه لما تيجي لحظات كده وهو بيقرا سوره الفاتحه يبقى دعاء الفاتحه ده بالنسبه له ايه ان انت بتدعي بتدعي بالهدايه ان واحد بيقول يا رب اهديني ان هي بتقول يا رب يا رب اهديني ان لما تلاقي الدنيا في فتن وحواليك فتن وان انت مش قادر على الطاعة ومش قادر ان انت تبعد عن المعصية قول يا رب اهديني ان انت تستهدي تطلب الهدايه فالدعاء من مفاتيح الهدايه الدعاء من مفاتيح الهدايه ومن مفاتيح الهدايه القران القران من اعظم مفاتيح الهدايه وتستغرب جدا ان بي اللي اللي بيطلب الهدايه من ربنا سبحانه وتعالى وملوش حال مع القران مش متمسك بالقران قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أفضل يهدي إن واحد يقف كده يصلي يفتح كده المصحف أو يقرأ من حفظه يقف كده يصلي بسورة هود قيام الليل ويعيش ويشوف كده إيه كأنه بيعايش حال الأنبياء مع الأمم إن الصورة دي بتغير فيك ان انت وانت بتخرج من قيام الليل بنفسيه غير اللي انت داخل بيها انت كده بتستهدي بالقران ان القران ده قال تعالى قل هو للذين امنوا ايه هدى وشفاء ان ده يعالج الامراض اللي في قلبك القران ده يعالج الامراض اللي في قلبك ان القران ده لو انت في قلبك تعلق بحاجه في فتنه القران ده قادر باذن الله سبحانه وتعالى ان هو يشيلها من قلبك فالهداية بالقرآن يقول لك كم مفتاح مفتاح الهداية ها أربعة أول حاجة صدق تقوى الدعاء القرآن القرآن خمسة الاعتصام بالله قال تعالى ومن يعتصم بالله فإيه فقد هدي فقد هدي إلى صراط مستقيم يعني إيه ومن يعتصم بالله توكل على الله ها استعين بالله يحسن الظن بالله قال تعالى ولقد راودته عن نفسه فإيه فاستعصم يعني إيه ها تمسك لجوء فاستعصم ان ان يجي في قلبك احساس ان مفيش حد قادر ان هو يخرجك من اللي انت فيه ده غير ربنا سبحانه وتعالى ان لما يبقى واحد متعلق بواحده ولا بنت متعلقه بواحد ولا في قلبه مرض شهوه معينه ولا في فتنه معينه مش قادر يدفع المعصيه دي عن نفسه ان هو مصاب مثلا ب مرض في قلبي بيغتاب كتير بيشتم كتير بيسمع أغاني بيتفرج على أفلام سيئة في متعلق ببنت عايز يشيل ده من قلبه وبعدين يروح طب الخطوات العملية طب أعمل إيه يقول لك واحد تعمل كذا اتنين تصاحب صحبة كويسة اه تلاتة العب رياضة ما ده كلام جميل ده كلام جميل أسباب جميلة لكن في الأصل إيه ان انت تعتصم بربنا سبحانه وتعالى ان انت تسجد انت تسجد وتقول له يا رب مفيش حد هيطلعني من اللي انا فيه ده غيرك يا رب ان يا رب مفيش حد ه... ه... هيحبب لي الطاعه غيرك يا رب مفيش حد هيعني على طلب العلم غيرك يا رب مفيش حد هيعني على حفظ القران غيرك يا رب مفيش حد هيعني ناخد خطوه الحجاب واخد خطوات في التزامي غيرك يا رب ان انت تلجا لربنا سبحانه وتعالى بصدق ومن يعتصم بالله فايه فقد هدي فقد هدي ان انت ما تتكلش على حاجه ما تعتمدش على قوتك ما تعتمدش على الشيخ ما تعتمدش على الصحبه على البيئه ان كل دي اسباب من غير ربنا انت مخذول من غير ربنا انت مخذول النبي عليه الصلاه والسلام كان بيدعو ويقول ايه قال يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين إن أنت لو ربنا وكلك لنفسك هتعمل إيه؟ هتضيع هتضيع ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم ستة ومن مفاتيح الهداية الدعوة إلى الله إيه علاقة الدعوة إلى الله بالموضوع؟ ثبات ماشي بركة الدعوة ماشي يا بركة مم. قول يا ملك جميل جزاك الله خيرا يذكر نفسه ماشي ايه كمان ها يا جماعة احنا قلنا احنا قلنا في الدرس اللي فات ربنا سبحانه وتعالى بي- يحب الهداية ولا يحب الضلال ها يعني ربنا يحب لك ايه الهداية بدليل ايه بدليل ايه ان ربنا سبحانه وتعالى ارسل رسل وانبياء وانزل كتب ومعجزات يبقى كده ربنا بيحب الهدايه ولا لا بيحب الهدايه يعني لما ينزل لك آية ودليل ومعجزة ورسول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ها إن علينا للهدى بيحب الهداية سبحانه وتعالى طب اللي بيدل الناس على الهداية اللي بيدل الناس على طريق ربنا ربنا يحبه ولا لأ يحبه فالله سبحانه وتعالى شكور شكور فيكافئ الإنسان اللي بيدل الناس على طريق الهداية بزيادة الهداية جزاء من جنس العمل انت بتجتهد ان انت تعرف الناس طريق ربنا فربنا ايه يعلمك ربنا يهديك يفتح لك ابواب الهدايه هتقول لي اصل انا والله يعني انا ما عنديش معلومات ما عنديش علم وطب اعمل ايه يا جماعه والله م- القصه مش قصه علم مش قصه انت عندك علم ولا لا هي قصه ان احنا مكبرين دماغنا احنا بنكبر دماغنا يعني احنا مكسلين انت مكسل تدعو انت مكسل تنصح الناس محدش قال لك ادخل في مناظرات وتكلم في حاجه انت لا تحسنها ولا تعرفها محدش قال لك تفتي يعني مش تقعد ايوه نستقبل الاسئله وتقعد و... لا لكن ايه انصح الناس على على قد ما تعرف على قدرك على قدرك لكن المشكله ان احنا ايه احنا ب... احنا بن- بننفض بنكسل وعلى قدر الهم اللي موجود في قلبك على قدر ما ربنا يكافئك عليه يعني شوف المشاعر اللي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم المشاعر دي اترصدت مشاعر ايه مشاعر انت لما بتشوف حد م- ضايع ماشي في الشارع مثلا بعيد او على معصيه بتقول ايه ايه ال- إيه ال- إيه اللي بي- إيه اللي بيبقى في قلبك لما بتبقي مثلا انت ماشيه بحجابك او بالنقاب وماشيه في الشارع وشايفه واحده متبرجه مثلا مثلا ماشيه في الشارع ايه ايه الاحساس اللي بيبقى في قلبك ها في ناس كتير في ناس كتير آه، بيبقى في قلبه كبر بيبقى في قلبه ان انا احسن من ده في قلبه ان فلان ده وحش ان م- م- في في فرق بين آه، لما ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم ايه إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسف يعني إيه فلعلك باخع نفسك ها؟ إن, إن لما, لما الناس تبعد لما الناس تعرض لما الناس تكفر فلعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسف يعني من شدة الأسف والحزن على إعراض الناس وعلى كفر الناس ه- هتهلك نفسك يعني هون على نفسك انت بقى احنا احنا احنا محتاجين حد يقول لنا هون على نفسك يا عم ما يولعوا بجد صح يا عم يقول لواحد صاحبه تعالى الدرس مره ما جاش ان شاء الله ما عنك جه ما انا قلت له ما هو اللي مش عايز هي الاشكال دي اصلا وش دروس هي الاشكال دي وش هدايه مش بنسمع الكلام ده يا جماعه ومن الاخوه الملتزمين و... فعلى انا عايز اقول لك ان المشاعر اللي في قلبك دي المشاعر دي ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليها مشاعر الحزن ع- على اهل بيتك ان انا اخبار ال- الحرقه ان انا في حد في اهل بيتي ما بيصليش الفجر ولا ما بيصليش خالص اخبار الحرقه اللي في قلبك ايه على قدر همك على قدر الهم اللي في قلبك على قدر حرصك على هدايه الناس على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى يهديك وعلى قدر ما ربنا يستعملك الجزاء من جنس العمل وأحيانا تكون نظرة الإنسان بينظرها الإنسان عاصي ب- ب- باستحقار تكون سبب في انتكاس العبد نعوذ بالله فقلنا كده كم مفتاح ها ستة ها تعرف تقول يا ملك الستة طيب قول ها الصدق التقوى الدعاء القرآن ال- الاعتصام بالله ده احنا آخر حاجة دي اللي احنا بنقولها الدعوة إلى الله الدعوة إلى الله جزاك الله خير جزاك الله خير لو حضرت الدرس الجاي لك عندي جايزة انت واخوك ان شاء الله ماشي صلى على النبي فقلنا كده ست أسئلة السبب السابع آه، من مفاتيح الهداية المجاهدة المجاهدة المجاهدة قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا ها لنهدينهم يعني ايه والذين جاهدوا فينا يعني ايه مجاهدة ها مقاومة ماشي ها مجاهدة النفس مجاهدة طيب ممكن نقول كده تعريف مثلا المجاهدة هنقول مثلا المجاهدة امتى تبقى فيه دي اسمها مجاهدة لما يكون دافع الطاعة ضعيف وتحمل نفسك على الطاعة ولما يكون دافع المعصية قوي ماشي وتحمل نفسك عن المعصية دي اسمها ايه مجاهدة يعني لما تبقى كل الناس كل الناس بتعمل الذنب ده والأمور ليه ميسرة جدا والموضوع سهل والنفس بتميل ليه ونفسي أعمله ماشي وفي الآخر أنت إيه تدفع نفسك وتجاهد دي اسمها إيه مجاهدة لما يبقى الد- الدافع للعبادة قليل زمن قل فيه ال- ال- آه، المعين قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا إن على قدر المجاهدة على قدر الهداية إن أنت لما يبقى في حاجة نفسك متعلقة بيها و- والدافع ليها قوي الشهوة والمعصية والصحبة اللي حواليك والبيئة اللي حواليك وكل الناس بتعمل كده والمجتمع شايف إن هي عادي بل بالعكس إيه أنت اللي غريب ولما ما بتعملهاش الناس بتلوم عليك و- و- والإنسان ده يجاهد نفسه ويصبر ده من أعظم أسباب الهداية أعظم أسباب الهداية لما تجاهد نفسك عشان تصحى تصلي الفجر في ناس بتسهر الفجر احنا ممكن في الصيف مش ازاي انت في الشتاء بتتكلم كيف تحافظ على صلاة الفجر في الشتاء لما الفجر بقى الساعة 5 مثلا في الصيف بتتكلم كيف تحافظ على صلاة الظهر والعصر ان هو بيفضل سهران يصلي الفجر وبعدين يفضل نايم مثلا لحد ايه العصر مثلا فيفوت ال- الظهر ان انت ت- إيه، تصلي الصلوات الخمسه يعني سمعت كلمه والله من الشيخ النهارده في في خطبه الجمعه اثرت فيها جدا والله الشيخ بيقول هو هو ربنا سبحانه وتعالى امرك بايه؟ ايه ايه الصعب اللي ربنا امرك بيه؟ يعني لما ربنا امرك بخمس صلوات دي حاجه صعبه لا نكلف نفسا الا ايه الا وسعها يعني لما امرك تصلي خمس صلوات مش عارف تصلي خمس صلوات مش عارف تجيب الخمس صلوات في المسجد وعايز ت... عايز تدخل ال... يقول عايز الفردوس الاعلى وابقى في رفقه مش عارف تصلي خمس صلوات في المسجد في الصف الاول ايه إيه الصعب في كده ايه الصعب في كده الله المستعان المجاهده انت جاهد نفسك جاهد نفسك يا جماعه ال... ال... في عبادات بتبقى تقيلة عليك صعبة محتاجة ان انت تجاهد نفسك فيه حفظ القرآن مثلا طلب العلم ال- الصبر على الطاعة قيام الليل صلاة الضحى الذكر ان انت عشان تصبر على العبادة محتاج تجاهد نفسك لكن في عبادات لما بتجاهد نفسك فترة إيه إيه، بيفضل الموضوع ما بقاش زي زي صعوبة البداية يعني وانت في البداية كان صلاة الفجر عليك تقيلة ازاي تصحى و- صعبة وعلى ما تنزل و- بعد فترة الحمد لله من المجاهدة و- بقى الموضوع بالنسبة لك إيه؟ سهل بقيت بتجاهد نفسك في حاجة تانية وأي أي حاجة هتقعد تجاهد نفسك فيها فترة هتلاقي الموضوع إيه؟ بعد فترة خلاص بقى الموضوع سهل سهل هي فترة صدق بس صبر المجاهدة مجاهدة النفس قلنا الدعاء مجاهدة تجنب موانع الهداية تجنب موانع الهداية آه، قبل تجنب موانع الهداية في مفتاح أخير من مفاتيح الهداية ها؟ غير الصحبة الصحبة من التقوى يعني تشمل تشمل أولا الإيمان بالله الإيمان بالله الإيمان بالله قال قال تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه على على قد ما أنت تعرف ربنا سبحانه وتعالى على قدر ما أبواب الهداية تتفتح لك كل ما أنت هتتعرف على أسماء ربنا سبحانه وتعالى وصفاته سبحانه وتعالى كل ما أبواب الهداية تتفتح لك وعلى قدر بعد الإنسان عن معرفة الله سبحانه وتعالى على قدر بعده عن الهداية ومن يؤمن بالله يهدي قلبه إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إن زيادة الهداية تيجي إمتى بعد إيمانك بالله وجزء من من من أقسام الإيمان بالله الإيمان بالأسماء والصفات أنت اعرف ربنا إن يا جماعة أنت عندك في الأجازة مش عارف تاخد كتاب أسماء الله الحسنى أي كتاب تقرأ فيه خلصوا في الأجازة تاخد سلسلة سلسلة أسماء الله الشيخ الشيخ محمد سعد ما شاء الله ليه سلسلة جميلة على ح- ح- دروس صغيرة كده ليه سلاسل سلسلة في المسجد آه، اسمها إنه ربي وليه آه، على قناة الندى حلقات 10 دقايق أو ربع ساعة حلقات آه، اسمه برنامج اسمه إنه ربي جميل 10 10 دقايق أو ربع ساعة حلقة في الاسم جزئين اتفرج عليه هات كتاب دكتور خالد ابو شادي في اسماء الله الحسنى واقرا الكتاب طيب اخر حاجه اخر حاجه نختم بيها ومن اسباب الهدايه ان انت تتجنب موانع الهدايه في حاجات بتحول بين الانسان وبين الهدايه ماشي حد يعرف الصحبه السيئه ماشي ايه كمان ها معصيه جميل كفر احسنت جزاك الله خير ها طب ايه دليلك عايزين دليل من القرآن كتير جدا ها ماشي احنا بنقول ان الله لا يهدي القوم الكافرين والله لا يهدي القوم الكافرين ماشي فالكفر مانع من موانع الهداية ومنها الظلم والله لا يهدي القوم الظالمين إن الله لا يهدي القوم الظالمين والفسق والفسق فسق مانع من موانع الهداية هنتكلم عن الفسق أول حاجة أول سبب يمنع الإنسان عن الهداية الفسق الفسق يعني إيه؟ ها خروج عن الشرع خروج عن الشرع الإصرار على الذنوب والمعاصي ترك التوبة البعد عن الله إنسان مصر على الذنوب والمعاصي فعلى قدر إنسان إصرار الإنسان ده على الذنوب والمعاصي كل ما الهداية بتبقى صعبة عليه كل ما رؤيته للهداية بتتغير يعني ممكن إنسان زي ما قلنا في آثار الذنوب والمعاصي في درس من قيم إن لما الإنسان يصر على الذنب يصر على المعصية من عقوبة المعصية إن يتحول رؤية الإنسان للذنب بعد ما كان شايفها قبيحة شايف المعصية سيئة وقبيحة يشوفها إيه؟ حلوة خالص وجميلة ماشي؟ قال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور إن هو لما أصر على الذنوب والمعاصي وفضل مصر عليها وجات له آيات وجات له رسائل من ربنا سبحانه وتعالى ان تحول في قلبه رؤية المعصية بعد ما كانت قبيحة بقى شايفها حلوة ودي من اشد العقوبات ان القلب يتغير فالفسق مانع مانع الهداية فسق مانع مانع الهداية وسبب من اسباب الضلال منها الكبر ثاني يتكبر على الحق عارفين قصة آه، سيدنا عبد الله بن سلام كان حبر من احبار اليهود في المدينة عالم من علماء اليهود ولما آه، كان عنده في في التوراة علامات النبوة علامات النبي عليه الصلاة والسلام فقيل في الحديث في صحيح مسلم لما قال عبد الله بن سلام لما انجف لل- لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة انجف للناس الناس أقبلت على النبي عليه الصلاة والسلام فكنت في من جفل مع مع الناس يعني رحت معه فلما نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول ما قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام فسيدنا عبد الله بن سلام ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوا أسئلة أسئلة حيث طويل معروف سألوا عن آه، آه، أول علامات أول أشراط الساعة وعن آه، أول طعام أهل الجنة ولما ينازع ماء الرجل ماء المرأة إيه اللي يغلب فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاب على الأسئلة وبعدين سيدنا عبد الله بن سلام آه، تشهد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم قال اسمع بقى الشاهد قال يا رسول الله إن يهود قوم جهد إن علموا بإسلامي بهتوني هيقولوا فيها كلام آه، ظلم فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر سيدنا عبد الله بن سلام إن هو يتوارى خلف آه، سارية المسجد استخبى وراء عمود ثم دعا يهود ليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر يهود أي رجل عبد الله بن سلام فيكم إيه رأيكم في عبد الله بن سلام قالوا وعالمنا وابن عالمنا وسيدنا وابن سيدنا وإمامنا وابن إمامنا قال أفرأيتم من أسلم قالوا نعوذ بالله أن يسلم مستحيل يسلم نعيذه بالله من ذلك فخرج عبد الله بن سلام رضي الله عنه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قالوا أنت شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا وسفيهنا وابن سفيهنا قال يا رسول الله أرأيت هذا الذي كنت أخاف الشاهد إيه نزل في سيدنا عبد الله آية قال قال تعالى وشهد شاهد من بني إسرائيل على على مثله إيه فآمن واستكبرتم فآمن واستكبرتم الآية نزلت في مين؟ سيدنا عبد الله بن سلام إن هو اللي منعه من الإيمان إيه؟ الكبر الكبر يقول لك أنا إزاي أنزل أصلي في المسجد و- وراجل غني وأصلي أقف البوابة اللي يصلي بيها إمام إزاي؟ إزاي إن أنا أقف كده في الصف كده وجنبي واحد كده فقير ولبسه كبر اللي منعه من الإيمان الكبر قال تعالى عن عن قوم فرعون قال تعالى إيه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم إيه ظلما وعلوا هو إيه، قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون هو متكبر مستكبر فالكبر الكبر إيه معناه إيه معنى الكبر ها قول يا ملك جميل ان انت تشوف نفسك احسن من الناس آه، عايزين تعريف من الحديث آه، حد يجيب لنا بداية الحديث ها لا يدخل الجنة احسنت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال الرجل يا رسول الله ال- ال- الرجل المرء يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن هو فهم ان ده ايه ان انت لما تلبس لبس كويس وتلبس آه، آه، نعل كويس ان ده ايه ده من الكبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق يعني ايه رصد الحق رفضه لو ما جاش مني تبان قوي امتى في النقاشات تبان في لما تدخل في نقاش مع واحد وعايز تقنعه بوجهة نظرك وبعدين يقول لك ربنا قال كذا وده قول اهل العلم وده مش عارف ايه تقول بس مش عارف ايه رايح فين انت رايح فين انت كده ايه انت كده داخل في حيطه فهنا ال- ال- الانسان المتواضع بيرجع يقول اه انا اخطأت في الحته دي الانسان المتكبر يستكبر ان هو يعترف بالخطأ ما يقولش لا انا ما غلطتش يأنف يأنف ان هو يعترف بخطأ ماشي الكبر بطر الحق وغمط الناس ازدراء الناس هو شايف نفسه احسن من الناس انا في منزله اعلى من ال- من بقيه البشر فالكبر من موانع الهدايه من اسباب الضلال ومن أعظم أسباب الضلال اتباع الهوى اتباع الهوى حد يجيب لنا آية ها أفرأيت أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله فمن يهديه من بعد الله قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين كان يظلم نفسه بايه باتباع الهوى يعني ايه اتباع الهوى الهوى ده ايه مزاجك تلاقي واحد مش عايز مش عايز يلتزم ليه بيحب واحده فهو فاهم ان ان قرار الالتزام ان انا احضر درس وان انا اجي وان انا ان القرار ده ليه ايه ليه تبعات زي ما قريش قالت لو كانت كلمه يعني لو هي كلمه يقولها الرجل الشهاده يسلم وخلاص لا الكلمه دي ليها ايه ليها تبعات ان هو فاهم ان انا لما خلاص هقرب من ربنا ان المعصيه دي انا هبطلها بس انا مش عايز فهو في حاجه بتحول بينه وبين ايه بين الهدايه هواه مزاجه انا مش واحده متعلقه ب- بشاب مش عايزه تسيبه انا فاهم انا عارف ان انت هتقول ان ده حرام فانا مش عايز اسمع اصلا ان ده حرام فهو هنا رافض الهدايه قال تعالى عن عن بني إسرائيل قال آه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين هم إيه؟ هو هو اللي زاغ أصلا هو مش عايز هو رفض هو أعرض فكانت العقوبة كانت العقوبة إن ربنا أضله كانت العقوبة إن هو يحرم من الهداية خد بالك من النقطة دي اتباع الهوى من أخطر الأشياء شوف شوف اسمع الآية دي أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على على علم يعني هو عارف يعني هو فاهم فاهم إن اللي هو بيعمله ده حرام قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون هي عارفة إن ده حرام عارف بس فضل مصر عليه وفضل متبع هواه فكانت العقوبة ايه كانت العقوبة ايه ان هو يحرم من الهداية وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة طب لما يصل للحالة دي ربنا قال ايه فمن يهديه من بعد الله فمن يهديه من بعد الله قصة بلعام قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه إيه أخلد إلى الأرض واتبع هواه اتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث المشكلة المشكلة ان هو عنده الايات ان هو فاهم ان هو عارف ان هو اللي هو بيعمله ده حرام لكن فضل مصر يتبع الهوى فمن اعظم اسباب الضلال اتباع الهوى اتباع الهوى اعظم اسباب الضلال اتباع الهوى من اعظم اسباب الضلال عدم العمل بالعلم عدم العمل بالعلم قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين عارف بس ايه ما بينفذش من أسباب الضلال قال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد فقلنا في أسباب للضلال إيه هي أسباب الضلال أو موانع الهداية ها الفسق الكفر الظلم ماشي اتباع الهوى كبر كبر الإعراض عن الحق لما لما النبي عليه الصلاة والسلام قلنا الحديث المرة اللي فاتت حديث الأخنس بن شريح وأبو جهل قلنا قلنا إيه ومن موانع الهداية وآخر حاجة نختم بيها الكذب الكذب قال تعالى إن الله لا يهدي من هو ها مسرف كذاب مسرف كذاب مسرف يعني إيه؟ الإسراف هو مجاوزة الحد يعني مسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي كذاب يعني إما كذاب بمعنى الكذب الكذب اللي هو يكذب على الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار يعني الكذب يهدي لإيه؟ يهدي الفجور والفجور دي هداية ضلال يهدي الفجور وإن الفجور يهدي إيه؟ إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب فإما الكذب بمعنى أن الإنسان يكذب على الناس ده من أسباب الضلال وإما الكذب بمعنى أن هو يكذب على الله سبحانه وتعالى أن هو أصلا مش صادق عكس الصدق اللي قلناه في أول الدرس فدي موانع الهداية موانع الهداية كده احنا خلصنا قلنا في أسباب مفاتيح الهداية تكلمنا عن مفاتيح الهداية وتكلمنا عن موانع الهداية آه إن شاء الله بإذن الله الدرس الجاي آه نبدأ في اسم جديد من أسماء الله آه ربنا يا رب يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير